مع هذا الرجل ورش هذا الرجل المصري الذي رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم على الإمام نافع أربع ختمات جد واجتهد وحصل فخلد ذكراه أنه ينسب القرآن إلى اسمه برواية ورش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نرحب باسمكم بالسادة ضيوف هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد عبد الغني كيف حالك يا شيخ محمد كويس، الحمد أحسن لله.
الله إليك جزاك الله خير.
وأخويا وحبيبي الشيخ ياسر محروس أحسن الله إليك يا شيخ ياسر اهلا بحضرتك يا شيخ ربنا يعزك الله يكرمك يا شيخ ربنا ياسر يعزك
أحبتي في الله إن شاء الله التلاوة المنهجية في حلقة اليوم من الآية 38 حتى نهاية الصفحة الآية 48 كما هو معتاد في كل حلقة إن شاء الله صفحة نفس نظام إن شاء الله برنامج اقرأ وارتقي آه، لأخويا وحبيبي فضيلة الشيخ أشرف عامر وفضيلة آه، الشيخ مصطفى البصراتي فنفس السيستم إن شاء الله أو نفس النظام اللي بنمشي بيه صفحة في كل حلقة بإذن الله تبارك وتعالى نعلق بإذن الله على تلاوة اليوم التلاوة المنهجية قبل استقبال اتصالات حضراتكم بإذن الله أولى هذه التعليقات لما نتابع مع بعضنا على ال- اللوحة قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في الكلمات الآتية الآية 38 يأتينكم تقرأ ياتينكم وفي الآية 44 أتأمرون تقرأ أتأمرون وفي الآية 48 يؤخذ تقرأ يوخذ وفي الحقيقة أنا لما وجدت كلمات هذه الإبدال قلت إن إحنا نكتب ملحوظة بقول فيها الآتي يبدي الورش كل همز ساكن يبدل ورش كل همز ساكن إذا جاء قبله أحد الحروف السبعة الآتية واحد الياء والتاء والنون اتنين الميم والفاء والواو تلاتة همزة الوصل يبقى ديت الحروف اللي هيبدل ورش فيها أي همزة ساكنة أي همز ساكن يجي لي قبل منه الحروف السبعة دول أي الحروف السبعة دول هيبدل ورش خلاص طيب قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ الصلاة قرأ ورش بتغليظ اللام في لفظ الصلاة في الآية 43 والآية 45 وكتبنا بنقول ملحوظة يغلظ ورش كل لام مفتوحة مسبوقة يغلظ ورش كل لام مفتوحة مسبوقة بطاء أو بظاء أو بصاد وكتبت بشرطين عندنا شرطين عشان ورش يغلظ اللام الشرط الأولاني يخص الحرف المغلظ وهو اللام إيه هو الشرط مفتوح لازم اللام تبقى مفتوحة خلاص الشرط الثاني يخص حروف التغليظ انا هفخم اللام او هغلظ اللام فلازم قبلها حروف معينه محدده ايه هي الحروف حروف التغليظ الطاء والظاء والصاد هل لها شروط الحروف الثلاثه دول نعم يا تبقى مفتوحه يا ساكنه طيب وجبنا الدليل ما هو لكل قول دليل يقول الشيخ عثمان سليمان مراد واللام ذات الفتح ورش غلظة شوف الكلام واللام ذات الايه واللام ذات الفتح يبقى لازم تبقى مفتوحة واللام ذات الفتح ها ورش غلظة شوف شوف آه، انتقائه للفظ قال التغليظ بعد سكون الصاد بعد سكون الصاد والطاء وظاء أو انفتاحها يبقى قال بعد سكون الصاد والطاء والظاء يبقى ممكن تبقى ساكنة أو انفتاحها الشروط اللي لسه قايلينها في حروف التغليظ يا ساكنة يا مفتوحة وأصلا الحرف اللي هغلظه هو اللام بشرط أن تكون اللام مفتوحة مثل الصلاة الصلاة زي ما هجلنا في تلاوة اليوم أيضا قرأ ورش قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ لكبيرة قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ لكبيرة في الآية 45 يعني المفروض احنا معانا أقلام رصاص فاتحين المصاحب بتاعتنا بنعلم على هذه الملاحظات قرأ ورش بترقيق الراء في لفظ لكبيرة في الآية 45 ملحوظة برضو بنحاول ندي ملحوظة أو بعض التنبيهات لإخواننا المبتدئين في هذه الرواية لأن أنا بصب ال- ال- الاهتمام الأول على المبتدئين ملحوظة رقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة أي راء مفتوحة أو مضمومة يا ورش لا لا مسبوقة بكسر أصلي لازم قبلها حرف مكسور أو بياء ساكنة لو جاء قبلها ياء ساكنة طب يعني إيه ياء ساكنة يعني يا إما تبقى ياء مادية يا إما تبقى ياء لينة إيه هي الياء المادية ياء ساكنة قبلها كسر زي لا كبيرة اللي قدامنا على اللوحة لا كبيرة هذه الياء ساكنة عليها تشكيل معلهاش تشكيل يبقى ساكنة طب والحرف اللي قبلها مكسور يبقى هذه الياء مادية طب يعني ايه زي الياء اللينة زي كلمة خير اعرف الياء اللينة ازاي تبقى ياء ع- ساكنة عليها رأس الحاء الصغيرة والحرف اللي قبلها مفتوح خير خلاص ناخد الدليل قال الشيخ عثمان سليمان مراد قال ايه رقق رقق لورش الشيخ عثمان سليمان مراد بيقول ايه اسمع الكلام رقق لورش ايه الراء رقق لورش الراء بعد كسرتي رقق لورش الراء بعد كسرتي او بعد ياء ساكن من كلمتي اه ده شرط مهم ان ورش هيرقق الراءات المفتوحة أو المضمومة خلاص إذا جاء قبلها كسر خلاص أو جاء قبلها ياء مادية أو لينة بس بيقول إيه أو بعد ياء ساكن من كلمتي ليه الراجل خصص كلمة من كلمتي ليه ليه لما تيجي كلمة في ريب وإن كنتم في ريب طيب كلمة ريب الراء مفتوحة صح بس قبلها ياء هل الياء بتاعت في ريب دي في نفس الكلمة ولا في نهاية الكلمة الأولانية في نهاية الكلمة الأولانية يبقى ورش يقول في ريب ولا في ريب يبقى لازم الياء المادية أو اللينة أو الكسر يكون في نفس الكلمة في نفس الإيه هذه فائدة المتون من حفظ المتون حاذ الفنون من حفظ المتون حاذ الفنون طيب قرأ ورش قرأ ورش بالفتح والتقليل قرأ ورش بالفتح والتقليل في لفظ هداي في لفظ هداي فمن تبع هداي هكذا بالفتح هداي هدى هداي شوف التقليل ليه المسار الطبيعي للفتحة ازاي انا لو عايز افتح الفك عايز احقق حر- حركة فتح للحرف المسار الطبيعي للفتحة بتاعي بفتح الفك لأعلى آه آه طب أنا عايز أعمل تقليل أفتح الفك بقى مش لأعلى أبتدي أميل بالفك بتاعي بالعرض هداي كده فتح هداي طب هعمل تقليل هداي هداي هداي خلاص يبقى قرأ ورش بالفتح والتقليل في لفظ هداي الآية 38 وقرأ أيضا بالتقليل قولا واحدا ملوش بقى الا تقليل في لفظ النار خلاص الآية 39 ولهذا بقول ملحوظة يقلل ورش كل ألف خلاص جاء بعدها راء مكسورة كلمة النار كلمة النار اللي هي أولئك أصحاب النار أهي ألف أهي بعدها راء إيه مكسورة متابعين معايا في المصاحف بعدها راء مكسورة يبقى أي ألف بعدها راء مكسورة يبتدي يقللها ورش النار أن النار أقولها تاني أولئك أصحاب النار مش ملاحظين حاجة وأنا بقلل لما قللت عملت إيه في الراء رققت الراء النار خلاص طيب تنبيهات بقى قرأ ورش بتثليث البدل في الألفاظ الآتية أولا كلمة بآياتنا الآية 39 تثليث البدل القصر والتوسط والإشباع كلمة أوف في الآية 40 كلمة وآمنوا وبآياتي وكتبت مع التسوية بينهما ليه كتبت مع التسوية بينهما عشان دول اتنين مد بدل مدين بدل في نفس الآية فما ينفعش أعمل قصر وتوسط وإشباع لوحده وأفصله عن التانية يعمل الاتنين قصر يعمل الاتنين توسط يعمل الاتنين إشباع خلاص مع التسوية بينهما خلاص وآتوا الزكاة في الآية 43 كل دي مدود البدل هننتبه إليها وإحنا بنأدي صفحة اليوم كتبنا وقلنا ويمتنع التوسط والإشباع ما هو بمناسبة بقى مد البدل احنا عارفين ان مذهب ورش في مد البدل قصر وتوسط وإشباع صح ولا لأ؟ طيب عندنا كلمة إسرائيل إسرائيل إيل ديت مد بدل ولا لأ؟ مد بدل ما هي همزة مكسورة بعدها ياء إيل طب هل ورش بقى يعمل فيها كمان التوسط والإشباع؟ قال لك لأ ويمتنع التوسط والإشباع في البدل في لفظ إسرائيل الدليل إيه هو الدليل؟ الدليل لو أذكركم في دروس اللي فاتت الحلقات اللي فاتت لما كنت بتكلم على مد البدل قلت إن ورش له في البدل القصر والتوسط والإشباع على الإطلاق لا مش على الإطلاق كان في مستثنيات لورش عشان كده كتبت الدليل أذكركم بيه الدليل بيقول الآتي وامددهما ستا لورش مسجلة وعنه أيضا ثلثن البدلة صح ولا لأ الدليل بيقول وامددهما ستا لورش مسجلا وعنه أيضا فلفن البدلا إلا الذي أبدل من تنوين أو بعدما صح من التسكين خلاص إلا الذي أبدل من تنوين أو بعدما صح من التسكين أو بعد همز الوصل حال الابتداء يواخذ إسرائيل حيث وردا يبقى وامددهما ستة لورش المسجلة زي ما احنا شايفين على اللوح اللي هو وامددهما ده مثنى يعني المتصل والمنفصل ست حركات وعنه أيضا ثلثن البدل أي وعن ورش ورد تثليث البدل القصر والتوسط والإشباع إلا ابتدى يستثني بقى الورش إلا الذي أبدل من تنويني يعني لما تيجي الهمزة محطوط عليها تنوين بالفتح زي دعاء لما بقى فاول عليها إيه دعاء يبقى ما جيش على آ دي وأعملها قصر وتوسط وإشباع هي بس عند الوقف بالقصر ويمتنع التوسط والإشباع ده مد عوض أو بعد ما صح من التسكين لما يجي مد البدل قبل منه ساكن زي كلمة قرآن أدي مد البدل قبله الراء ساكنة قرآن زي كلمة مسؤولة أدي مد البدل قبلها حروف سواكن أو بعد همز الوصل حال الابتداء لما يجيني همزة وصل الألف اللي عليها راس الصاد وبعدها همزة همزة قطع على نبرة زي أوتمن زي إيتوني كل ديت لما اجي اقف ببتدي بالكلمه دي ببدل الهمزه الثانيه بقول او تومن بتاعه البقره ايتوني كل دي مدود بدل عند البد مدود بدل عند الايه عند البد ولكن هل بقول ايتوني بالتوسط ايتوني بالاشباع لا يمتنع التوسط والاشباع خلاص ثم يواخذ اسرائيل حيث ورد كلمه يؤاخذ يقراها ورش يواخذ بالابدال فيمت ما فيهاش بدل إسرائيل لأنها اسم أعجمي طبعا ودي من المستثنيات لورش في الراءات ومن مستثنيات ورش في البدل خلاص طيب قرأ ورش قرأ ورش بتقليل الألف قبل الفاء قرأ ورش بتقليل الألف قبل الفاء في لفظي كافرين والكافرين طيب بشرط إذا جاء بعد الراء ياء إذا جاء بعد الراء إيه يا كافرين الكافرين خلاص فيستنتج مما سبق لما أنا قلت إن ورشة هيقلل الألف اللي هي بين الك... بين الكاف والفاء الكافرين بالكافرين هيقللها خلاص يستنتج ايه يستنتج مما سبق ان لفظ اول كافر به اللي في الصفحه اللي هنأديها اليوم ورش ملوش فيها حاجة عشان كده كاتب فيستنتج مما سبق أن لفظ كافر به الآية 41 لا تقليل فيه يبقى كافر به لا تقليل فيه وأيضا لفظ الكافرون إلى ما شابه ذلك إيه تاني عندنا كمان من بعض الملاحظات كلمة شيئا مد لين مهموز وعندنا كمان صلة ميم الجمع لو تابعنا مع بعض عندنا في بعض التنبيهات عندنا في الآية 46 وأنهم إليه راجعون قرأ ورش بصلة ميم الجمع في الآية 48 كلمة شيئا قرأ ورش بتوسط وإشباع اللين المهموز يبقى مش شرط أي مد لين مش, مش زي خوف وبيت لا لازم يبقى لين ياء لينة أو واو لينة بعدها همزة لين مهموز خلي بالكم من اللفظ اللي بقوله مش أي لين أنا قلت لين إيه مهموز طيب وكتبت ملحوظة هامة تهم كل مشاهد ومشاهدة تلم كل أخ وأخت تلم كل تهم كل أب وأم يتابعني في رواية ورش طبعا الأصل كاتب الآتي ملحوظة إذا قرئ بوجه توسط البدل إذا قرئ بوجه توسط البدل فيترتب عليه عد معايا واحد التقليل في ذوات الياء يبقى أي ذات ياء هتقابلك هتقللها قولا واحدا اتنين توسط اللين المهموز طب ليه انت كتبت لنا الملحوظة دي احنا مش معتادين في الحلقات بتاعتنا ان انت بتقرينا بالأوجه كلها ان انت بتقرينا بالقصر والتوسط والإشباع في البدل لما بيجيني لين مهموز مش بتقريني بالتوسط اللين المهموز وبإشباع اللين المهموز لما بيجيني ذوات ياء بتخليني أفتح وبقلل الكلام دوت بنأديه بالفعل لأن الغرض من هذا البرنامج أنها ختمة تعليمية من الفاتحة إلى الناس خلاص ولكن بعض ان انا عايز اخفف على المشاهدين والمشاهدات اللي بيتابعوني في بعض منهم بيقرأ بوجه التوسط فانا ايه اللي التزم بيه لو انا قرأت بالتوسط انا مش معنى كده ان انا بمنع المتصلين اللي يتصلوا عليا الان باذن الله ان هو يقرا بالاوجه لا اقرا بالاوجه وده الافضل عندي في الحقيقه لان ده افضل في طريقه التعليم ان انت تعرف كل الاوجه المحيطه بالروايه افرض انت واحد قال لك اقرا بقصر البدل تبقى عارف ايه اللي هيترتب على قصر البدل لو واحد قال لك اقرا باشباع البدل او بتوسط تبقى عارف ايه اللي بيترتب على هذا ولكن المشهور والذي آه، قام بتسجيله الشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمه الله في اذاعه القران الكريم لما سجل روايه ورش آه، للش- الشيخ الحصري سجلها بوجه توسط البدل سجلها بوجه ايه توسط البدل لان هو الوجه المشهور وهو على فكره الوجه المعمول به في بلاد المغرب ده الوجه المقروء به أو المشهور في بلاد المغرب العربي بيقرأوا بوجه توسط البدل على التقليل خلاص دي أهم التعليقات اللي عندنا في الصفحة آه إن شاء الله هبتدي بأخويا محمد دلوقتي يبتدي يقرأ إن شاء الله اتفضل يا شيخ محمد آه افتتح لنا الصفحة وهتقرا لنا برضو بالأوجه إن شاء الله آه إخواننا المشاهدين والمشاهدات بيتابعوا إن شاء الله في استقبال اتصالاتكم بإذن الله اتفضل يا شيخ محمد شكرا شكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم آه، الغنة بتاعت الميم فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هستأذنك يا محمد في من فمن تبع هداي هتجيبها تاني عشان عايزين الجمهور يسمع الأمة تسمع ان انت جبتها بالفتح وجبتها تقليل.
بالتقليل مرة أخرى من عند فمن تبع هداي
فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أدي القصر.
بآياتنا توسط.
بآياتنا أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوف بعهدكم أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين رققنا الراء وعملنا حكم النقل النقل لورش تاني وإنها لكبيرة إلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون فتح الله لك فتح جميل الله عليك يا شيخ.
جميل جميل أحسن الله إليك يبقى دوت آه، قرأنا بالأوجه في آه، الآية وطبعا أنت جبت كلمة شيء آه، مرة بالتوسط ومرة بالإشباع.
بالإشباع طيب يلا يا شيخ ياسر آه، معنا اتصال طب نستقبل أول اتصال نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، اتفضلي تشاركي معانا إن شاء الله اتفضل.
هقرأ بتوسط البدن إن شاء الله طب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف آه، أم محمد نعم آه، حضرتك هتقرأي على توسط البدل طبعا اه يبقى هداي ليك- تقليل التقليل هداي طيب يلا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فتح الله لك يا أم محمد الله يكرمك معنا الأخت حنان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه، اتفضلي آه بارك الله فيك يا شيخ الله يكرمك آه والله يا شيخ أنا ما كنتش أعرف أي حاجة خالص عن الوايت وارس الحمد لله رب العالمين يعني بارك الله فيك يا شيخ الله يسترك ويرضى عليكي آه آه إن شاء الله معلش أبدأ منين؟
آه، اتفضلي بقى من أول وآمنوا هتقرأي يا ترى بالأوجه ولا هتختاري التوسط لا بالأول عشان أنا لسه بتعلم بس آه أنا ليا سؤال اتفضلي آه أنا كنت في حضرتك كنت قايل حاجة كده عن ذوات الياء آه أنا مش فاهماها أو ما لحقتش أكتبها يعني طيب آه، ذوات الياء اللي هي بنقولها مجازا مؤقتا لأن طبعا احنا لسه ماشيين في الشروح آه، ذوات الياء اللي هي ما تجيلك كلمة مثلا زي كلمة موسى
أه حضرتك لا، أنا معايا؟
مش فاهماها. آه أنا احنا فاهماها بس- احنا مش بنكتب كلمة موسى بالياء أه بس بتتنطق ألف ادي اسمها ذوات ياء يعني ده مؤقتا فذوات الياء لورش يا إما بيفتحها زي حفصة عادي جدا يقول موسى يا إما بيقللها بيبتدي يميل بالفك بتاعه شوية أنا موسى عندي سؤال يا شيخ لو سمحت نعم آه، بس بعد ما يعني بعد ما اقرا على حضرتك اللي هو اذا اجتمع لورث ذات الياء مع اللين المهموس فله اربع اوجه في دي انا ما ما فهمتهاش ما لحقتش اكتبها ممكن حضرتك تقولها لي بعد ما اقفل حاضر حاضر حاضر اللي هو اجتماع ذوات الياء مع اللين ولا اجتماع البدن مع ذوات الياء لا مع اللين المهموس حاضر حاضر اتفضلي آه ان شاء الله من اول وامنوا نعم
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و... آه، وامنوا بما انزل آه، هما ست حركات صح بالظبط و- كده و- وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به حاول اشبيع المنفصل من اول ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ارجع هات التوسط وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هات الاشباع
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا لا خلي بالك الزكاة.
الصلاة ر- غلظي اللام حاضر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة نعم وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فتح الله لك الله يكرمك آه، معانا الأخ هشام من الجيزة السلام عليكم انا يا شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ازي يا شيخ عامل ايه الله يكرمك انا اللي اتصلت بيك المره اللي فاتت برضك الله يسترك ويعزك الله يكرمك آه، اتفضل يا أخ هشام الله يكرمك أنت- هقرا زي ما قرات المره اللي فاتت ولا اوجه واحد اه ابتدي مثلا بالتوسط مثلا هو طبعا هيجي لنا آه، هتبتدي لنا من اول اتامرون الناس بالبر اتامرون ماشي نعم ماشي يا شيخنا حاضر بسم الله الرحمن الرحيم أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين جميل يا هشام انك عملت النقل بس في حاجه قبلها الراء الله يفتح عليك نعم وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين رقق سنه وانها لكبيره لله كبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها لا، خلي بالك.
عدل ولا و- هم ينصرون تاني ولا يوخذ منها ولا ولا يوخذ ابدل الهمزه ولا ينصرون لا اللي هي ولا يوخذ اللي قبلها ولا يوخذ منها عدل نعم ولا يؤخذ من اه المد البدن يا شيخنا نعم لا مش مد بدل ده, نعم.
إبدا... ده ابدال الهمزه يا هشام ابدال الهمزه نعم احنا هنبدل الهمزه ولا يؤخذ نعم نعم ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون جميل يا هشام الله يفتح عليك يا شيخ من أجل الله الدين.
يكرمك.
من أجل الدين.
آه نرجع بقى لاخونا الشيخ ياسر نقرا بقى ان شاء الله يا شيخ ياسر يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه انا عايزك يا شيخ ياسر هناخد الصفحه ديت بالتوسط حاضر وعلى فكره انا عايز اقول لاخواني المشاهدين والمشاهدات ان اخويا ياسر هو كان النموذج اللي انا طبعا نسيت اقول لكم عنه في الحلقه السابقه رغم ان هو قرا المره اللي فاتت ان هو النموذج المبتدئ لورش هو بالفعل اول مره يقرا روايه ورش هو مجاز في حفظ لكن بالفعل هو اول مره يقرا بالفعل روايه ورش يلا يا شيخ ياسر هنقرا بوجه التوسط يعني اخونا محمد قرا بالاوجه كلها نعم.
عشان اخواننا المشاهدين لو حد اتصل يبقى عارف الاوجه مرتبه ازاي نعم.
حضرتك هتقرا بالوجه المشهور وهو وجه توسط البدل يبقى هيجي لك في هداي التقليد ما فيش ما فيش فتح خلاص على التوسط ما فيش فتح نعم.
هيبقى تقليد قولا واحدا وعلى اللين المهموز اللي تحت في كلمه شيئا مالكش الا التوسط نعم يلا يا شيخ ياسر
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم ۖ وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضل فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله يكرمك سهله الروايه ورش سهل.
الله يكرمك فضل رسم مالك شيخ الله يكرمك فضل الله وحده آه معانا اتصال الاخ محمد من سوريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخي محمد كيف حالكم؟
الله يكرمك ممكن أقرأ؟
اتفضل من اول قلنا اهبطوا آه هتقرا بوجه معين ولا بالاوجه كلها يا اخي محمد م- متوسط أنا بالأصل قارئ لحفص ولكن حجرب اتفضل سأجرب إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتين لا خلي بالك يا اخي فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خلي بالك يا أخي محمد هذا.
آه، عندك بآياتنا مد بدل صح؟
نعم نعم آه، البدل ده أنت هتقراه بالقصر ولا بالتوسط ولا بالإشباع توسط طب يلا بآياتنا وكذبوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار تمام هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أنت بتقرأ على التوسط يبقى أوفي بعهدكم
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما وسط البدل نعم وسط البدل حاضر وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي برضو البدل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون جميل يا أخ محمد بس خلي بالك من البدلات حاضر أنت تلتزم بوجه التوسط وعايز أقول لك حاجة تفضل زي ما أنت اتعلمت حفص نعم وبتقرأ بأصول رواية حفص فورش برضو له أصول فالقضية مش صعبة يا أخ محمد تابع معانا إن شاء إن شاء الله الله جزاكم الله خيرا وجزاكم مثل يا أخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام معنا الأخ عبد الله من سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمح لي اتفضل ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون فتح الله عليك يا أخ عبد الله بارك الله فيك أتعلم أن ورش كان من صعيد مصر نعم
الله خير.
يكرمك.
بارك الله فيك الله يكرمك معنا مريم من إيطاليا
السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا مريم
الحمد لله يلا هتقرأي إيه يا مريم
هل يمكنني أن أقرأ سورة النبأ؟
يمكنك إن شاء الله تفضلي يا مريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا ارجعي لي يا مريم من عند وخلقناكم
وخلقناكم اه هاتيها تاني وخلقناكم
وخلقناكم أزواجا وجعلنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا بص يا مريم سراجا وهاجا لان الراء قبلها كسر صح
نعم فتبقى سراجا وهاجا يلا سراجا لا، قول.
وهاجا بصي قولي ورايا يا مريم سراجا
سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا خلي بالك يا مريم لن- المع من المعصرات را من, من المعصرات
كملي من المعصرات ماء ماء ثجاجا فتح الله لك يا مريم تابعينا باستمرار يا مريم معنا الأخت سمر من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ ربنا يبارك لك الله يكرمك ممكن أشارك؟
اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم أوف بعهدكم أوف بعهدكم وإياي فارهبون فتح الله لك يا أخت سمر آه، تابعينا باستمرار ما شاء الله تلاوتك طيبة جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله معنا الأخ وائل من القاهرة السلام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أخ وائل من أول آه، ابتدينا من عنده وآمنوا ماشي حضرتك هتقرأ بوجه التوسط ولا هتثلث البدل؟
هثلث البلد إن شاء الله
هتثلث البدل؟
إن شاء الله اتفضل يا أخ وائل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وآمنوا بما أنزلت زلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا وآتوا وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون بارك الله فيك يا أخ وائل تلاوتك جميلة الله يكرمك أحسن الله إليك آه، آه، دوت طبعا آه، في برضو ال- الأخت سألتني آه، الأخت حنان من الإسكندرية وهي بتسألني عن اجتماع اللين المهموز مع ذوات الياء آه، يا أخت حنان وخلي بال حضرتك إنه أن اللين المهموز لورش له فيه التوسط والإشباع وفي ذوات الياء له الفتح والتقليل فكيف يتم الجمع بين اللين المهموز وذوات الياء حضرتك إذا فتحت ذات الياء فلك في اللين المهموز التوسط والإشباع يبقى كده أربعة اتنين وإذا قللت ذوات الياء فلك في اللين المهموز فلك في اللين المهموز أيضا التوسط والإشباع يعني الفتح عليه توسط وإشباع والتقليل عليه توسط وإشباع نعم يعني أربع أوجه فتح عليه توسط والفتح برضو عليه إشباع التقليل عليه توسط والتقليل عليه إشباع يبقى دي بعض الأمور آه، ده السؤال إجابة السؤال اللي حضرتك آه، طلبتيه مني في الحقيقة بس أنا عايز آه، يعني آه، أختم بكم آية كده ب- ب- برواية ورش آه، على قدر الوقت المتبقي هبتدي من أول قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة يعني حتى اخواننا في الكنترول بيقولوا لي ده فاضل معانا خلاص يعني الوقت متسع خلاص قدر الله ما شاء فعل آه، طبعا آه، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله تبارك وتعالى و- ولا ننسى آه، ما اوصى به وقيع الامام الشافعي لان القلب كوعاء صافي آه، لا يجمع هذا القلب بين ظلمه المعصيه ونور العلم شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وأوصي نفسي أيضا وإياكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم أيضا يقول الإمام الشافعي في ديوانه الماتع أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلاغة وصحبة أستاذ وطول زمان أراكم إن شاء الله في الخميس القادم إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء مع التلاوة المنهجية من الآية 49 حتى نهاية الصفحة الآية 57 زي ما اتفقنا من يريد أن يقرأ بالأوجه الثلاثة فبها ونعمة ومن قرأ بالوجه المشهور الذي نص عليه أهل الأداء بتوسط البدل فبها ونعمة يا ريت نحضر الصفحة نحاول نشوف البدلات ادينا شفنا النظام ماشي ازاي بمسك الصفحة بعملها ازاي الصفحة دي على فكرة ما فيهاش فرش الصفحة ديت ال- هنأديها الحلقة القادمة ما فيهاش فرش آه، ان شاء الله اسمع التلاوه ان شاء الله ومزيد من التقدم روايه ش... روايه ورش سهله مش صعبه بس عايزه اجتهاد زي ما بنجتهد في حفص هنجتهد في ورش جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع واشكر باسمكم اخويا الشيخ محمد عبد الغني من الجزائر واشكر الشيخ ياسر النموذج الجميل للمبتدئين عشان يقول للامه ان روايه ورش سهله ولا صعبه يا شيخ ياسر سهلة.
سهله باذن الله اللهم يسر علينا يا ارحم الراحمين جزاكم الله خير الجزاء والقاكم في حلقات مقبله باذن الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أنعم عم